السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع عاطف وعواطف في البيت وآخر حاجة كنا اتكلمنا عنها في الدرس السابق كنا فين في حديث أم زرع كنا في حديث أم زرع وهو حديث شيق حقيقة يعني ورائع ومبهج وسهل جدا تحس ان العرب دول كانوا بيتكلموا بيتكلموا لغه ثانيه بالمناسبه ولاجل ذلك هم فهموا القران اكثر منا معلش حته كده في الاول ملهاش علاقه بعاطف وعواطف بس ادينا نقولها برضو نكسب ثواب هو القرآن معجز ولا مش معجز لا ردوا كده بقوة كده جدعانة يعني معجز ولا مش معجز مين شايف انه مش معجز اللي شايف انه مش معجز يرفع ايده ممتاز مين شايف انه معجز في ايه اللغة احسن ها ها آه ايوه لا يعني ايه بقى ايوه ممتاز جميل انا رائع يعني الكلام ده بيعجبني جدا ايوه يعني ايه بقى
ونزل بلغتهم اللغه اللي كانوا بيتكلموا بيها في ايوه انا عايز اسال سؤال هو معجز في اسلوبه و... و... صح والايات واللغه والتركيب اللغوي و... صح الكلام اللي انا بقوله صح ايوه انت حاسس ده ها ما ده وانا حضرتك قاعدين كده مع بعض وراكنين وقاعدين على الشيزلونج وبنتكلم السؤال هل انت مرة كده قمت مش ممكن الآية دي ازاي يعني هل ده حصل خلينا بس صراحة هل ده حصل آه انما احنا بنقول معجز ليه عشان اهل اللغة قالوا معجز وإلا احنا مش اهل اللغة يعني بس يا جماعة خلينا بس واقعيين في حتة عشان بس ما نبقاش بنرد الكلام واحنا مش فاهمينه تمام القرآن معجز قطعا القرآن معجز يعني أنا أقول لكم حاجة شوف إحنا بنعدي جنب الأهرامات مثلا الناس تعدي جنب الأهرامات تبص بتعمل إيه ياه ياه إيه ده ده إزاي وبتاع يجي المهندس بقى لما يبص على الأهرامات دي يقول إيه لا نظرته نظرة تانية خالص ليه لأن هو فاهم إن إزاي يعني يعني ازاي دي ازاي ازاي اتعملت كده ما تجيش صعبه تمام انما انا وانت ياه اخرنا يا يا يا والله كل واحد يقعد ايه ياه فالقران معجز لا شك لا شك ولكن ممكن امثالي آه ما يحسش بهذا الاعجاز اه وارد ليه عشان خاطر اللغة عندنا بقت ضعيفة ما بنبقاش مش عارفين نتكلم عربي صح ومش بنفهم عربي صح حتى احنا ما فيش مثلا صحابي اشتكى كده قال ايه قال يا جماعة بالله عليكم بس عايزين نعمل مصحف فيه معاني الكلمات في الجنب ما حصلتش ليه مش محتاجين مش محتاجين انما احنا تقرا المعنى اللي في الجنب وبرضه لسه مش فاهم تحتاج بقى تفتح كتاب التفسير تمام وتقوم مكلم واحد صاحبك قريت تفسير ومش فاهم مفيش تفسير سهل تمام ليه لان اللغه عندنا بقت ضعيفه اللغه عندنا بقت ضعيفه صعب جدا على فكره ان احنا نتقدم بلغه ضعيفه للاسف ان ان احنا اكثر اللي احنا مهتمين بيه اللغات الاجنبيه مع احترامنا الشديد طبعا للغات الاجنبيه الجميله الحلوه لكل حاجه بس انا بتكلم في حته ثانيه بتكلم في ان ازاي امه تبتغي النضوج والتقدم وهي مش فاهمه تمام مش عارفه ما عندوش لغه ما عندوش لغة الله المستعان الشاهد حديث أم زرعة تعالوا كده نبتدي من أوله تاني مجرد سرد لا أكثر وكنا وقفنا عند قول أنه امرأة الستة قلنا قلنا الستة ولا ما قلناش الستة قلنا الستة خلينا نقول الحديث من الأول كده ونبدأ من أول السابعة قال آه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى قالت الثانية زو... طبعا في ناس ممكن يكون بتحضر لأول مرة طب أنا مش فاهم تعمل إيه ترجع للدرس الأولاني لأن أنا مش هخش ال- ال- الموضوع ده مرتين هي الحاجات دي بتتعامل مرة واحدة في الدنيا أصلا أصلا القعدة دي غلط يعني 11 ست دول لما قعدوا مع بعض القعدة دي كانت غلط تمام وإحنا إلى الآن بنجني ثمار هذا هذه ال- ال- ال- ال- ال- الجلسة قالت هي غلط صحيح ازاي غلط ها اه افشاء اسرار البيوت كلها كلهم بيفشوا عمالين يفشوا اسرار البيوت كلها تمام اه يلا تعالوا واخدين بالكم اللي متجوزين عادات الستات يلا بقى تعالوا كل واحده تقول كل حاجه بتحصل قابل بقى إذاعة فضيحة قال لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إني إن أذكره أذكر عجره وبجره وقالت الثانية زوجي العشنق طبعا حبيبنا العشنق ده من المرة اللي فاتت حاجة لطيفة خالص عشان قلنا العشنق ده معناه إيه؟ آه واحد طويل جدا فإما إن هو زي المصطلح بتاعنا كده إن هو طويل ومش في دماغه عارفين ب- بتتقال كده على بعضها يا طويل يا اللي مش في دماغك كده صح يا اما اللي هو الطويل يقصد به بعد آه، آه، آه، آه، العقل عن القلب تمام فكانه راجل آه، جاف جدا آه، ليس عنده عاطفه آه، بحكمه تمام هو ال- ال- الرجل ال- ال- ال- ال- الناضج عنده آه، حكمه عقل بعاطفه عنده عقل بعاطفه تمام انما لما الاثنين ينفصلوا تماما بيبقى آه، عشنق فقالت فين العشنق العشنق العشنق وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق ما بيفهمش خالص يعني تتكلم تتطلق تسكت تتعلق مفيش وده زوج صعب جدا بصراحة وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة كليل تهامة لا حر لا حر ولا قر لا لا حر قوي ولا ساقعة قوي متوازن كده معتدل الطبع ولا مخافة لو غ- غلطت عادي ما تخافش تروح تقول له الموضوع ينتهي ولا سآمة مش ملول مش ملول أحد المشاكل صحيح اللي احنا نسينا نقولها إيه، الزوج الملول ساكت أحيانا بيجي لي كده رسالة واحدة بتشتكي عاطف عواطف تشتكي عارفين عوا- هي عواطف عواطف بتشتكي اعكس ده اهو لا، عواطف تيجي تشتكي من عاطف تيجي تشتكي ازاي بقى تقول لك ساكت يخش البيت ساكت لا، تروح وتعمل وتتحرك وهو ساكت زوج ساكت طيب بالمناسبة غالبا الزوج الساكت ده لما بي... بيتكلم لما بيتنرفز بيغلط يعني غالبا لما بيتنرفز بيغلط بيكون شخص آه، آه، هادي جدا جدا جدا جدا ومن كتر ما هو هادي لما بيغضب كأنه بيتفاجئ فما بيعرفش يسيطر على نفسه ولكن في الجملة ده زوج ملول تمام ال- الزوجة تمله وانا حقيقي في حاجات كده ما ببقاش عارف حلها هو ايه الحل وهو تيجي تتكلم معاه يقول لك ايه رد بايخ برضه يقول هنقول ايه يعني قول اي حاجه ازيك عامله ايه يا عواطف وحشاني آه، خل- ي- يجي يعمل ايه بقى اول ما يخش يقعد كده. ازيك عامله ايه يا عواطف وحشاني ما هو الشيخ قال له يقول ايه ازيك عامله ايه يا عواطف وحشاني ايه لا ما ما جاش ما جاش طبعا عواطف عايزه تتكلم وبالمناسبه من حقها ع- يعني هي من حقها الزوجه من حقها انها تتكلم وتسمع وتتسمع ولكن في زوج آه، يسأم يسأم ساكت وهو برضو الطبع ايه ال ال ال الكلمة دايما ال- اللي بتتقال اللي هي ايه اصل انا طبعي كده يعني انا طبعي كده يعني انا ما بحبش يا جماعه ن- ن- تعالوا قرب شويه في ناس واقفه على السلم عايزين نتكاتف قربوا شويه تعال تعال تعال اقعد تحت المكتب عندي تعال دفى تعال تمام في عاطف وع- ما عندنا اخوات فوق مش هينفع ها ال ال ال ال ال الفكره كلها فين ان هي محتاجه تتكلم ويجي يقول لك اصل انا طبعي كده طبعي كده على فكره اول طريقه الهلكه زي ما قلنا قبل كده ايه الاستسلام للطبع اصل انا نومي تقيل فما تكلمنيش في صلاه فجر انا عصبي فما تكلمنيش في كظم غيظ اصل انا آه، معرفش ايه فما تكلمنيش في كذا الاستسلام للطبع ده هلاك طبعك تغيره طبعك تغيره ليه عشان تكون افضل مش عشان انا اكون افضل عشان انت تكون افضل عشان انت تعيش حياة سعيدة عشان ما تتحاسبش يعني الفكرة كلها عشان انت ما تتحاسبش عشان كنت تكون احسن فلما تيجي يقول لك اصل انا طبعي كده غير طبعك ساكت ودايما لا تتكلم مش لاقي مواضيع اختلق مواضيع اتكلم في اهتماماتك ما بحبش اتكلم في, في اهتماماتها ما بحبش ايه دي انا متجوزه واحد من من من مش مش من مصلحه جينهم يعني قاعد بقى ما ملوش لازم فعلا وفي رجاله انت تلاحظ بقى يقول لك ايه اصل كلامهم تافه ماشي يا عم المهم عارف اللي كلامهم بيقول كلامهم تافه ده اقعد اتكلم معاه نص ساعه قابل بقى ده انا لما كنت عند الحاجه المره اللي فاتت عملت لنا حته مكرونه بالبشاميل آه، ده بقى الكلام المهم يا انا بقى ياه آه، فرقت في تاريخ الامه المك... المكرونه بتاعت الست الوالده تمام طب ما تقول الكلمتين دول لزوجتك قول لها اي حاجه لا ركبت ركبت تاكسي النهارده و... ومشي وهي هتندمج وتقول لك تاكسي مش ممكن يعني هم هم برضو ايه يعني هتلاقيها هي ذوق وبتتكلم معاك بجد انما الزوج السقيم الزوج الس... ال- اللي يسأم مش السقيم اسف السقيم ده ان هو بي... لا الزوج, الزوج اللي يس... يسأم تمل منه تمام وهي حقها بالمناسبة ان هي تلاقي حد يكلمها وت... وتكلمه ده من الاهتمام اللي احنا اتكلمنا عنه في البداية هي ده من حقها اصلا والا وكتير من اللي قاعدين ممكن بالذات الكبار في السن شوية يبقوا عارفين ده في امور ان اهملتها لا تحمد عواقبها واكم أكم ما نعرف إن فلانة وفلانة وفلانة وفلانة بتتكلم على الفيسبوك مع فلان وعلى الشات ما اعرفش إيه مع فلان وفي شخصيات زي ما قلت قبل كده غير متوقعة وتعرف بالاحتشام بل وأحيانا بالتدين بل أحيانا بالتشدد كمان بس إيه اللي حصل؟ هو فتنها فتنها بإيه؟ بملله يقول لك ايوه بس مش م... ده مش مبرر مش مبرر بس انت كنت سبب في الخطا زي ما اجي انصح الراجل ده عايز انصحه النصيحه ممكن اقولها له بشكل بسيط انما لو ماسك النصيحه وهبدها له في وشه ما هو الافضل ليه ان هو ايه يسمع النصيحه ولكن لما انا هم هبدها له في وشه كده ايه اللي هيحصل ممكن ما يسمعهاش مين اللي هيخسر احنا الاثنين احنا الاثنين زي ما قلنا المره اللي فاتت اللي بيشير قربه مخرومه اه بتخر عليه وعلى اللي جنبه وعلى كل الحته اللي هو قاعد فيها مش عليه هو بس مش عليه هو بس ف- فالزوج ال... ال... ال... ال... الذي يسأم ساكت خالص ده لقيت لك ده ايه كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة وقالت الخامسة زوجي يا إن دخل فهد قلنا فهد بيبقى كثير النوم يعني هو الراجل إيه بيتغافل بيعديها بيعديها لها مش التاني اللي بيقف على الواحدة في كل حاجة وكان الشيخ محمد اسماعيل مقدم كان بيحكي عن واحد انا ما شفتوش بصراحه والحمد لله من نعم ربنا عليا ان انا ما شفتوش اللي هو كان بيعلم على الزيت ويجي كده يقوم ماسك ايه ازازه الزيت قال لا لا لا احنا كلنا بطاطس مرتين آه، آه، فين الفرق يعني هتبقى الفرق اديته مين يعني طلعته لم- لجوزها التاني ما هي ما, ما, ما ينفعش في رجاله كده اه في رجاله كده وانت كنت فين وعملتي ايه وكنت بتكلمي مين وخلصتي امتى وعملتي ازاي وما بقولش ان انت ما تتكلمش مع زوجتك وتسالها كنت فين وتطمن عليها بس في فرق بين ان انت تكون مع زوجتك زوج بيطمن وفي فرق بين ان انت تكون وكيل نيابه بتدور على قاتل يعني بعد كده وريني واللي معرفش ايه واللي كان بيحط لها فتله على الباب ده ده ده, ده جنان وانت فتحتي الباب لمين وانت ايه اللي خلاك تعمل الحركه اللي اصلا التافهه دي يعني ايه ايه اللي خلاك تعمل الحركه دي وبصراحه في في في في شباب آه، مريض مريض بصراحه لسه هنتكلم في الشك ده قالت زوجي ان اكل ز- قالت آه، وقالت الخامسه زوجي اذا دخل فهد وان خرج اسد هو جوه البيت اه بيطنش انما بره لا ماسك نفسه ولا يسأل عما عهد خلاص يطنش كده هو الحاجات اللي في سابها في البيت يعني مثلا مثلا مثلا انا طالب دليفري مثلا والراجل جه قال لي الحساب كام مثلا آه لا 56 جنيه اتبقى كام 4 جنيه تمام فين ال 4 جنيه ما هي مش كده يعني زي ال- معلش انا هقول حاجه معلش ممكن تكون بايخه شويه معلش معلش انا بدخل في التفاصيل برضو مراتك وانت نازل كده جاي تقول لك ايه ممكن تفك لي معكش فكه هي انت قاعد في البيت وهي نازله لوحدها مثلا ده لسه هنتكلم على اللي ما بينزلهاش بس لسه تمام لان انا بيتهيالي ده ده حاجه دي حاجه من الاسباب اللي تخلي الواحد فعلا ما, يج... ما يوافقش على العريس ده اللي هو ايه مش هتخرجي اللي معايا يعني استبق الاحداث إيه ده ما تتج- ما يتجوز ده وجهه نظر انا الشخصيه يعني ممكن حد يبي يحضر لحد تاني يبقى او مش مقتنع بكلامي دي برضه وجهات نظر تمام انما مثلا مثلا هات لي عايزه فكه فكش فكه 20 فكه 10 تمام خمستين يقوم عامل ايه مديها خمستين وياخد العشر حقه ولا مش حقه حقه بس الاجمل خدي 65 ايه ما تستحلاها يقول لك هتستحلاها طب ما تستحلاها ما هتستحلى مين جوزها تمام زي اللي معلش اجيبها لك بقى اكتر من كده اللي هو معكش فكه خمسه تمام يعني او فكه عشرة خمسه وخمسه بس خمسه فكه وخمسه كده تمام ماشي تقوم جايه ايه مديها خمسه ومعاك 3 جنيه ونص فكه فيقوم مديها 8 جنيه ونص تمام وياخد منها العشرة طب لو العكس بقى لو العكس ما ينفعش يا جماعة يعني لازم الراجل قوامة بقى قوامة كده مش هتكلم مع مراتي في جنيه ونص واتنين جنيه و- وتلاتة جنيه واربعة جنيه أه زي اللي مراته مثلا تكلمه وتقول له ايه معلش وانت راجع ابقى اشحن لي فاول ما يرجع البيت 20 جنيه كارت ما هي برضو وحشه معلش انا عارف أه، حقه ولا مش حقه لو هو ده عرفهم ماشي بس وحشه و- وجهه نظر انا الشخصيه وحشه بايخه شكلها مش لطيف تمام ولو هي بقى قالت لك ايه اه وممكن تقول له 20 جنيه لا انا بشحن ب 23 ما في الراجل بياخد تقوم مديله 25 هات لي 2 جنيه ما هو التعامل كده هيبقى خنيق ده مش بيت الله المستعان قال ازاي اللي هي اللي دي للاسف بيحصل لا بيحصل بيحصل بيحصل تعال امسك الصفحه بتاعتي يومين وبعد كده هيجي شعرك هيبيض انا شعري ما بيضش من كبر سن من الصفحه هقفلها وارجع تاني ده كان شعر انت مش مش متخيل زمان يعني أنا بكلمك عن اللون ده الطول بقى والنعومه وضع تاني ولا عطف انما الصفحه ده اسال الناس اللي بتحضر من زمان ده كان آه، مش ممكن عين زرق لا لا لا حكايه لا مشاكل الناس فعلا غير عاديه مشاكل الناس غير عاديه وفي رجاله في ذكور كتير اكتر من رجاله بكتير يعني يكاد يكون 20 ضعف ده في المحيط بتاعي اللي هو برضه small scale يعني على ال wide scale بقى اظن ان ممكن نلاقي الازمه اكبر من كده بكتير مع ان هو قدامك يا اخي شكله محترم الشاهد قالت وقالت الخامسه زوجي اذا دخل اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسال عما عهد وقالت السادسه آه، زوجي ان اكل لف وان لف يعني ايه لها معنيين اما ان هو لف على كل حاجه تمام ومن هنا ومن هنا ومن النص ومن الاخر يا اما لف اللي هو بيكور الاكل كده عشان خاطر يحطه وده دلاله ان هو ما عندوش اداب الطعام تمام وان شرب الموسيقى التصويريه بتاعت الشوربه اشتف ومع الشاي واحيانا بتحصل مع الحاجات الساقعه وما تسالنيش ليه تمام وان شرب اشتف اه خلاص بقى روح الصوت ما بقاش يقدر يخرج منه وان شرب اشتف وان اضطجع التف ياكل ويشرب و- وينام ولا له اي لازمه ولا يولج الكف ليعلم البث ولا يولج الكف ليعلم البث يعني ما يدخلش كده ايده عليها كده ويحطها عليها بحيث انه يعرف ايه اللي مضايقها ايه اللي مزعلها ايه اللي مخليها كده ده كنا اللي قلناه المرة اللي فاتت طيب وقالت السابعة عواطف بتشتكي ولو ان عواطف هتثني في الاخر دلوقتي وقالت السابعة زوجي عيايا او غايايا او طبقا كل داء له داء شجك او فلك او جمع كل لك طبعا انت تعرف قد ايه من غير ما تفهم المعنى قد ايه البيت ده مستقر اه زوجي عيايا يعني ايه عيا يعني يعني متعب ومرهق دايما كده تمام الذهن او الجسد عارف كل ما تخش في حته آه، تقول له آه، يا احمد بعد اذن انا تعبان ومش طايق طيب شويه بعد الاكل بعد ما ناكل بعد ما ياكل اقول لك ايه انا اول ما باكل جسمي بيحل عليا ومعرفش ايه وتفهمش يعني ايه جسمي بيحل عليا يعني قبل كده كان من غير جسم كان ماشي بروح زي يقول لك انا عندي برد في معدتي بتعطس معدتك يعني انت جمعتها ازاي برد في معدتك دي تمام يقول لك ما- في في حاجات كده احنا الفاظ احنا كمصريين بندور لها على معنى لحد دلوقتي مش لاقيين بس بتعمل بنمشي عليها يعني عبال ما ربنا يكرم يعني ان شاء الله فبيقول لك ايه زوجي عيا يا متعب دايما ومرهق وانا متضايق ومش قادر والصداع ونفسي والدنيا و- وفي ستات كده برضه بس ما نيجي بقى العواطف تمام او غايه يا غايه يا من الغي من الضلال اسف من سيجاره الفيلم ومن فيلم التمثيليه ومن تمثيليه المكالمه التليفون بيشتم فيها واحد صاحبه حتى لو بالهزار ومن المكالمة ان هو يتكلم معاها يجي تك- تيجي تتكلم معاه يجي يرد عليها مش مع مش عاجبها الكلام فيقوم متنرفز عليها وشاتمها غي زوج سيء الخلق او طبقة مطبق لا يتفاهم عارفين الزوج ده انا كلمتي كلمة واحدة اه وما بتتناش انا راجل هنا في البيت تحس انه لسه راجل اول امبارح ونفسه يستعمل الموضوع ده نفسه بالمناسبه دي قله رجوله قله رجوله معلش انت ارجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم مفيش مقارنه النبي صلى الله عليه وسلم أرج- ارجل صح النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل على راي زوجاته كان بيقعد يتفاهم كان تقعد تراجعه لدرجة ان هم كان ممكن صوتهم يعلى عمر بن الخطاب حتى شاف حاجة زي كده ودخل كده بسرعة فكله استخبى تمام إنما هم كانوا بيعملوا إيه بيراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيستكثروا عليه كانوا أكتر من واحدة وقاعدين بيتكلموا وبيراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه بيراجعوه يعني بيقولوا له لأ لا لا لا, لا. إحنا حاجة تانية يعني مش موافقين على كلامه على فكرة ده مين ده النبي صلى الله عليه وسلم الرسول فبمناسبة ايه انت لا وانا كلمتي كلمة واحدة وانا ما اسمعش وانا ما اسمعش ان حد في بيتي يقول كلمة غير كلمتي يا عم خلاص ما تحسسنيش بقى بال بالراحة خليك متفاهم مطبق عليه الفهم واما تيجي حتى تفهمه تقول له طب بص واحد اتنين تلاتة انا انا غ- أ- بصي خلاص يا عم يعني انت انت فهمت حاجة انت انت فا... انت ايه ففي رجاله كده مطبق عليه الفهم قالت كل داء له داء في كل العبر في كل العبر بالمناسبه وده راي ستات كتير في جوازهم وبيبقوا مستحملين عشان خاطر العيال او مستحملين عشان خاطر الظروف او عشان خاطر لو اتطلقت هتعيش حياه اسوا من الحياه دي فتخيل ان راجل والله الواحد بيجيله مشاكل كده وجهة نظر مراته فيه ان هو سيء ولكن مش أسوأ السيئين غير مقبول إنما ال- من غيره غير مقبول أكتر يعني مش ده أحسن من غيره لا ده التاني أسوأ منه عشان خاطر كده مش عايز أروح للحال التاني مش عايز أروح للحال التاني قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إنسان يتعرف أصل أنت ممكن تمثل على البني آدمين كلهم إلا مراتك عمرك ما هتعرف تمثل عليها لذلك كن حريصا على أن تكون صاحب وجه طيب وخلق حسن مع زوجتك وعاشروهن بالمعروف ده كلام ربنا المعاشرة بالمعروف قال شجكي يعني لما تعترض ولا يحصل أي حاجة يمد إيده عليها ويفتح لها دماغها أو فلاكي يكسر لها عظامها أو جمع كل اللاكي يمسكها يدغدغها يفتح لها دماغها ويكسر عظامها وضلعها كمان ف- في رجالة كده بصوا يا جماعة خلينا بس نقول حاجة كل حاجة في الدنيا ممكن تكون لها وجه بس في تلات أربع خمس ست حاجات كده ملهاش وجه منها الضرب صعب قوي مش راجل بصراحة اللي يوصل لهذه المرحلة اللي احنا بنشوفها اللي هي يبقى فيها كسر ولا فيها علامة في جسم ولا فيها ولا يلطمها على يضربها بالقلم ولا ولا يشدها من شعرها ولا مش راجل مش مش راجل معلش تقول لي لا ما هو في ستات ما تجيش الا كده لا طب وانت كنت فاهم فين يا سيدي الرجاله لما كنت بتختار زوجه مش انت بقى راجل وبتفهم ما اخترتش ليه واحده عدله ولا تضحك عليك لا ما تضحكش عليا بس احنا ما بنعرفش يعني انت قلت قبل كده ان الجواز ده بطيخه اه بطيخه تطلع منها البذر بالراحه مش تدغدغها الضرب اللي مذكور ان انت تمسك ايد زوجتك كده مثلا وتقول لها انا مش قلت يعني نوع من انواع التأديب بالسواك او ان بايديك كده اهو وتقول لها قلت كذا يحصل وما حصلش وعديتها وقلت كده يحصل وما حصلش وعديتها نشف ايدك سنه كمان لس... وقلت كذا يحصل كمان وما حصلش وعديتها واتكلمنا ومفيش فايده وهجرنا ومفيش فايده اعمل ايه اعمل ايه وسيبها وامشي عقاب نفسي واصلا الهجر ده ايه الاسف ال- الضرب ده امتى ده بعد مرحلتين اللي هي آه ال- الوعظ فعظوهن واهجروهن في المضاجع تمام تمام وبعدين آه، الضرب الضرب في الآخر لا وتكلمها ليه عملتي كده أنا مش قلت محدش يعمل كذا أنا مش قلت كذا طيب ما نسيت تعمل إيه أنا مش قلت كذا مش المرة اللي فاتت حصل وأنا عديتها مش تحترمي إن أنا بسامحك شوية وتاني تكلمها مرة والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة وتفضل وبدرجات بقى يعني مرة كده مرة بتون أعلى شوية مرة بشكل مختلف مرة بقرصة في أي حاجة في خروجة بتتلغي في حاجة زي كده تمام وبعدين مفيش نتيجة خالص اهجرها فين؟ في الفراش يعني ايه تهجرها في... يعني تنام وانت مديها ظهرك مد... مديها ظهرك مدة مدة تحسسها بقيمتك شوية وطلباتها هي هي بس تبين لها ان انت زعلان طيب ما بتحسش لا ابتدي بقى امد ايدي ازاي كده بسواك انما المعركة الحربية ما ينفعش ايه ما ينفعش مش بني ادم شيء غير ادمي وكمان بتكلم بجد مين هيسلكها منك بجد مين يعني انت بتفضل تضرب لحد ما تزهق لان مفيش حد ما هي بت- ما مش قادره او عارف الرجاله اللي اعرفها اللي ممكن تكون حصل الموقف اللي شفتها الحمد لله ما اعرفش الرجاله كده اسف ما اعرفش الذكور كده تمام آه، آه، آه، اللي بيعمل كده بيقف ليه من خبط الشقه لان هي البنت مش عارفه تقاوم فتعمل ايه سارينا بقى بعيد عنك بتح- بتدافع عن نفسها ف ايه في ايه في ايه يفتح لا مفيش مفيش حاجه ايه ده الشارع كله عارف مفيش حاجه تنزل بقى- تعمل كده بعدها بيوم وتقول لي مفيش حاجة لا لا نتكلم نتفاهم نعرف نتناقش وطول ما في لغة حوار عمرنا ما نوصل للضرب طول ما في لغة حوار عمرنا ما هنوصل للضرب قال وقال قالت وقالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح ذرنب نبتدي بقى الثناء الثناء جميل الموضوع ده يقول لك المس مس أرنب ناعم يعني والن... آه، ناعم والريح ريح ذرنب يعني إيه نبات طيب الرائحة نبات طيب الرائحة و- و- وده برضو حاجة حلوة يعني إن أنت تكون آه، طيب الرائحة ساعات ال- ال- ال- الإخوة بتفتكر يعني الأزواج بيفتكروا الموضوع ده مقصور على مين؟ على الزوجة لا والله تتخيل عندها مناخير تخيل وبتشم تمام وبتشم حاجات بعيد عنك لو شمتها ف... فده جاي شغلك مرهق وبتاع تدخل من البيت تاخد دش عطر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت اول ما يبدا به ايه السواك ليه عشان يبقى ريحه فمه حلوه يا جماعه انا اسف في ناس انا شخصيا ما بحبش اتعامل معاها الا من خلال 5 6 متر يعني تبقى قاعد كده او تكلم في التليفون رسائل بتاع ده لو اتجوز انت تشفق يعني مش هينفع يعيش ازاي هتعيش ازاي دي هتعيش ازاي فانت عارف ان انت كل يوم بتعرق يبقى طبيعي انت محتاج كل يوم دش معلش تعال على نفسك اعتبره عيد يا اخي فالمس مس ذرنب والمس مس أرنب والريح ريح زرنب وقالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل ه- مهيب طويل النجاد اللي هو الس- ال- ال- ال- ال- ال- الجراب بتاع السيف بتاعه طويل ما باين ان هو يعني راجل يعني سو- ذو عزة وسلطان عظيم الرماد عظيم الرماد يعني كريم بيقولوا يعني إن- ان, إن اي حد يجيله تمام يكون دي عظيم الرماد ده دلاله ان هو عنده رماد كتير بمعنى ان هو بيشعل نار كتير فبيحتاج ان هو يضيء مساحات اكبر عشان ضيوفه وبيشعل نار كتير عشان خاطر الاكل يطهي الطعام وكده اهو فراجل كريم عظيم الرماد قريب البيت من الناد ان هو اللي بينادي ده اللي, بيمو... اللي آه، قريب البيت من الناد الناد اللي- ده اللي هو بيناديه بره اللي هو اي حد ينادي ايوه انا اهو آه، آه، استاذ م- آه، موجود اتفضل نورتنا تمام فده آه، دلاله ان هو رجل آه، صاحب صاحب مكانه وكريم وذو ذو منزله غير لما ايه اللي هو بتاع آه، طناش ده قولي له مش موجود قولي له مش هنا بمناسبة قولي له مش موجود من الحاجات اللي انا تشمئز لها القلوب حقيقي بجد ان واحد صاحبه يتصل بيه على الموبايل فيقول لمراته ردي عليه وقولي له نايم مش بتكلم عن الكذب ده كذب بواح طبعا صريح بتكلم ايه يقول لمراته ردي على صاحبي معلش انا اسف يقول لك ايه يعني معلش انا يعني وجهه نظر شخصيه ما ينفعش ايه يعني وجهه نظر انا الشخصيه عيب اغير ايوه ايه يعني زي حد بتكلم معاه في بقى خلاص المهم قا- وقالت العاشرة زوجي يا مالك اسمه مالك يعني وما مالك مالك خير من ذلك انتم مش عارفين من مالك على فكرة ودي بقى الست الأصيلة هي واللي قبلها اللي هي كله لما يبقى قاعد كده زوجي جوزي يا نهار ابيض ده انا جوزي ده مطلع عيني ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل تقوم التانية مين سمعك ولا انا ابو احمد هم؟ ده بقى- ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل تمام تقوم التالتة الرابعة بقى سعيدة تقول لك لو قلت لهم دلوقتي انه راجل كويس الراجل هيولع في البيت فايه الاخبار جوزي ربنا ياخده هي مش يعني يعني هي هت- هتعمل ايه تمام لا واما بنعمه ربك فحدث قولوا ما شاء الله لا قوه الا بالله هحكي لكم عن جوزي ما شاء الله لا قوه الا لا راجل محترم وصالح ما داش التفاصيل عشان في ناس محترفه تجيبوا كده من آه، يعني بيحكوا قصه عن ان رجل كان مسافر آه، فواحد متضايق منه قوي فقال له ايه آه، فعرف جاب واحد آه، يعني حريف في- في الحسد والعين يعني يدي العين ايه تمام آه، آه، بس نظره ضعيف شويه فقال له قال له تع... قال له انا عايزك وهديك فلوس بس تصيبه بالعين كده وهو ماشي يروح في 60 سلام قال له ماشي فجابه على اطراف المدينه بعد ما طلع قال له هو اللي هناك ده قال له فين قال له هو قال له فين قال له اللي هناك ده قال قال له ياه انت شايفه من بعيد قوي كده اتعمى تاني يا عيني اتع- ياه ده ده بعيد قوي ف- ففي ناس ف- فاحكي بس بالراحه واما بنعمه ربك تحدث ده قران وقولي ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله تبارك الله قولي لهم قولوا ما شاء الله قولي وبلاش الحركات بتاعت ال- اللي هي خمسه وخميسه وبطه متحركه ويوم الخميس الحركات دي لان الكلام ده كله شرك الكلام ده كله شرك تمام مفيش حاجه اسمها كده وخرز زرقاء و- والكلام ده كله كله شرك تمام وقالت العاشرة زوجي يا مالك وما مالك مالك خير من ذلك أحسن من أحسن حاجة تتخيلوها له إبل, له إبل كثيرات المبارك بيتنقلوا من مكان ل- لمكان قليلات المسارح دليل على إيه؟ إن هما بيتذبحوا بسرعة للضيوف إذا سمعنا صوت المزهر المزهر ده اللي هو اللي بي بي ال- الشيء اللي بي بيوقد بيه النار اللي بي بي بي بيولع بيه النار عشان خاطر آه، يطهو عليه إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك دليل برضو على كرمه وقالت الحادية عشر زوجي يا أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي من حلي أذني أناس يعني تأل أو أناس الناس عادتهم الذهاب والإياب فلهم صوت فأناس من حلي من حلي أذني يعني بقى من كتر الحلي اللي في وداني في صوت كتير في صوت طالع وده بنشوفه دلوقتي لما تبقى معدي على البحر في حنطور ساعات بيبقى معدي من جنبك الاكسسوارز اللي بتبقى محطوطه محطوطه على الحنطور وملأ من شحم عضدي خلاها ما شاء الله يعني وبجحني فبجحت إلي نفسي بجحني فبجحت إلي نفسي يعني فضل ينفخ فيا أنت حلوة وجميلة وزي القمر لحد ما صدقت إن هي كده وده جميل جدا طبعا إن بيخلي المرأة تثق في نفسها غير التاني اللي مخليها فاقدة الثقة في نفسها فتضطر إن هي تطلع بره حتى لو مع صاحباتها البنات تدور على الثقة قالت فبجحني فبجح فبجحني فبجحت فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق حاجة كده ساكنين في حتة يعني في زقاق ومعانا غنيمات كده يعني معانا كلام فاضي يعني تصغير غنمة تمام فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس صهيل الحصانه والقطيط الابل وال- والدائس اللي هي المداس يعني كان اكنها كانت في مكان بتمشي فيه على قدها غلبانه ممكن توصل ان هي تمشي حافيه انما دلوقتي لا بتمشي وبحذاء واثنين وثلاثه وكلام من ده قالت فعنده اقول فلا اقبح تقترح زي ما هي عايزه لا ش- انت مش فاهمه حاجه وفي رجاله كده في- في عاطف كده إ- إ- اسكتي انت مش فاهمه سيبها تقول للاخر خلصت اه فهمها هتنفعك في يوم بعد ما تفهم هت- هتنفعك في يوم وانا برضو اعجب معلش انا برضو محتاج ان انا اقول تاني عايز اتجوز واحده مستواها التعليمي كذا ومستواها الثقافي كذا ومستواها الاجتماعي كذا وبعد ما اتجوزها يقول لها ايه الراي رايي والكلمه كلمتي الله الله، طب ما كنت تتجوز واحده قاعده على حدود ليبيا مع احترامنا للناس اللي هناك بس هي مش عارفه الا آه، آه، يعني ما تعرفش في حياتها الا جوزها وابوها وعمها وابن عمها وال- والحياه ولكنهم اتطوروا شويه دلوقتي عن عن زمان ولكن الحياه عندهم بسيطه انما انت لا انا عايزها ومتخرجه من ايه وبتقرا ايه ومثقفه ايه وباباها ايه ومامتها ايه وفي الاخر انا كلمتي بس طب ما هي ما ما يعني دي متكلفه استفيد منها ده حتى من باب المصلحه يعني اه يعني من بقى استغلها يا اخي تمام انما لا انا كلمتي بس انا بيتهيألي ان هذا ال- ال- ال- الزمن حقيقه هذا الزمن تحديدا آه، بالذات الحياه المدنيه المدن تمام آه، انا مش مطلع على الحال في القرى حقيقي عشان خاطر برضه ممكن ناس تسمعنا من من قرى او كده انا أنا مش عارف وان كان ما هو برضه اللي في القرى ما هو إن مستوى الزوج ذات نفسه بيبقى متقارب مع الزوجه ذات ن- يعني هي برضه بتبقى فاهمه لان هو بتبقى المشاكل في محيط ال... ف- فلازم يكون في نوع من انواع التشاور لازم يكون في نوع من انواع التشاور صراحه تقول رايها وتقول وحتى لو غلط بالراحه لا لا لا انا اقول لك يعني برضو في حاجه اللي هو ايه في برضو حسن لفظ قالت را- حاجه ومش صح تقول لها ايه لا لا لا لا انت مش فاهمه انا أقول. شوف لذيذه ازاي طب ما تقولها بشكل احسن تمام لا لا لا انا بس اقول لك وجهه النظر انت في حاجه مش واصله لك ان الله يحب المحسنين تمام قال وجدني في أهل آه، قال فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح أرقد فأتصبح أنت تخش تنام وتصحى براحتها ما ما ما ما قومي حضري لي ال- آه، وأنا برضو دي حاجة معلش ي- ب- آه، البيوت براحتها يا جماعة أنا بس عشان خاطر من الآخر يعني أنا اللي معايا المايك فأنا اللي بتكلم يعني دي برضو إيه الموضوع ده عشان خاطر أنا اللي بس جايب المايك بتاعي إنما لو ممكن تيجي بالمايك بتاعك المرة الجاية بسماعاتك و كشافاتك وسلطاتك بابا غنوج كل حاجه تقول كل اللي انت عايزه تمام وجهه نظر انا الشخصيه بما ان انا اللي معايا المايك آه، آه، ان آه، آه، انت شغلك بترجع متاخر وهي بتنام بدري عشان خاطر تصحي الولاد الصبح اللي رايحين المدرسه انا ما بفهمش اللي هو ايه آه، براحتك لو انت سعيده كده دوس انت تمام انما لو هي مضايقها ده لا تصحى اما اجي عشان خاطر تحضري العشاء طب ما هو ممكن العشاء يتحضر ويتحط وانت تبقى تسخنه تسخينه بسيطه تمام او اقول لك حاجه تانية صحيها معاك حق بس خليها تصحيك تنزل الولاد بقى للمدرسه ايه رايك لا دي الفتره دي بتاعت نومي طب ما دي فتره نومها بصراحه في رجاله تشيل لو هي عايزه كده ده موضوع تاني بس هي عايزه كده ها عايزه كده ولا فين المروحه ما هو برضه في رجاله تبقى كده تمام وخليني اكلمك بصراحه هي مين الست اللي عايزه كده أ- في خمسة تايهين واحدة لقوها وبيدوروا على أربعة تمام أ- أنا أنا معاك أنا معاك أنا واحد من الناس بدور عليهم في إيه؟ في واحدة تعرفها أ- ما- وال- والدتك دي هم اللي لقوها فاضل أربعة تانيين تمام وخليني أقول لك أنا ما بتكلمش عن الزوجة بتكلم عن مين الزوج اللي هو ايه طب خشي نامي انت يا حبيبتي طب اديها مرتين اجازه في الاسبوع هي بطيب نفس بتقوم ولا لا بطيب نفس ها صح بس هو بقى ممكن يدي اوبشن يعني يعني يعمل حركه حلوه مش هتنساها له على فكره ويرجع يلاقيها صاحيه ليه بس كده ما انا قلت لك بقت حركه حلوه الشاهد قال وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح يعني أشرب لحد ما إيه يبقى مش قادرة خالص فيتبقى حاجة في الكوباية بتاعتي معنى كده إن هو بيجيب بزيادة راجل كريم والست بتحبه قوي لدرجة إن هي فضلت تسن- تثني على كل حاجة تنسب له قالت أم أبي زرع مين دي؟ حماتها فما أم أبي زرع عكومها رداح يعني العفش البيت كتير وبيتها فساح بيتها كبير بتثني عليه ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسح شطبة يعني كده حتة مقطوعة من جريدة يعني بيقعد في حتة كده ما بياخدش مكان يعني راجل بسيط خالص قال ويشبعه ذراع الجفرة ان هو اقل حاجة في واحد انت بعيد عنك اه يخش البيت جيم عين الف نون جعان كده اهو في في ش... لو في واحد ماما جعان تاكله ماما جعان تاكله شويه ماما جعان تاكله ماما ايه جعان ينوع لها بقى في ال... في الايه في التون في التون وفي واحد بسيط بسيط ما تخش تاكل وجع دماغنا ليه قالت بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع بتثني على البنت طوع أبيها تسمع كلام باباها وطوع أمها مطيعة ملء كسائها ملء كس- كسائها دي كان زمان في العرب إن البنت ال- ال- ال- المليانة قوي قوي قوي دي حاجة إيه، اه من باب الثناء وده امر ير- يرجع للتقاليد يعني في حاجة بلاد لحد دلوقتي ال- كده آه، كويسة وال يعني مهم تمام يعني ده على حسب يعني دي امزجة يعني دي امزجة يعني بيضحكوا على ايه فين اه كسائها هو. قال وغيظ جارتها غيظ جارتها يعني ايه يعني جارتها دي اللي هي ج- جيرانها يعني ال- ال- ال- ال- اللي دي متغاظ منها يعني بنت حلوه وجميله و- والناس ب- بيلفت انتباهها ان هي اكتر يعني قالت جاريه ابي زرع حتى الشغال فما جاريه ابي زرع طبعا في فرق بين الجاريه والشغاله يعني لا تبث حديثنا تبثيثا ما تنشرش حاجة ولا تنقص مي- آه، ميرتنا آه، مريتنا تنقيثا مريتنا اللي هي خزين البيت تمام مريتنا اللي هي خزين البيت ولا تنقص ميرتنا تنقيثا حكيمة يعني ولا تملأ بيتنا تعشيشة يعني ما تلاقيش هنا مثلا عنكبوت وهنا ما اعرفش ايه وهنا التراب متجمع لا ب- بنت نظيف قالت فخرج ابو زرع والاوطاب تمخض يعني في الربيع فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصريها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا ثريا ركب ثريا يعني نوع من انواع الخ- الخيل جيد جدا واخذ خطيه آه، آه، يعني آه، رجل يعرف يعرف في القتال وأراح علي نعما ثرية اداني من نعم كتير جدا جدا وأعطاني من كل رائحة زوجة كل حاجة بيديني منها مش واحدة حتى اتنين وقال كلي أم زرع وميري أهلك كريم كرمها وقال لها كريمي أهلك كمان قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع و- و- وهنا بقى الحب شوف بعد ما الراجل احسن ليها كل ده وفي الاخر هي مش ناسيه ابو زرع مع ان هو شاف واحده تانية وباعها تمام حركه برضو نص كم تمام ومع ذلك هي مش ناسيه له الست اصيله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها كنت لك كابي زرع لام آه، زرع وفي روايه الا اني لا اطلقك الا اني لا اطلقك آه، شاهد ان آه، عواطف اشتكت كتير وأثنت والثناء ده له وجهين وجه ست لما تثني على الراجل بحاجة معناها إن هي تذم خلافها تذم خلافها عشان خاطر كده يا شباب دور صلح في نفسك شوف انت فيك ايه شوف انت فيك ايه شوف انت فيك ايه من الصفات دي قبل ما تتجوز انا عارف ان في كتير مش متجوزين واللي متجوز يدور ويغير ويصلح عشان يبقى سعيد اكتر واحد واتنين عشان يعلم الطفل ده ازاي يكون سعيد من اكبر الحاجات اللي بتخلي الانسان سعيد انه يخرج في اسره مترابطه سعيده يبقى عنده الفولدر بتاع بابا ده وهو بيتملى بيتملى بملفات تشرف والفولدر بتاع ماما بيتتم- بيتملى بمفلات تش- بملفات تشرف انما لما يكون ال ال الانسان آه، عمال يطلع على الخبث كل إناء بما فيه ينضح غالبا ولكن الدين يهذب الدين يهذب طيب ده كان عواطف تشتكي تعالى بقى ل- لعاطف يشتكي من عواطف وبسرعة كده ناخد آه، كام حاجة تعالى نجيب لكم عاطف وعاطف قدامكم كده عشان خاطر تنشغلوا فيهم شوية عاطف بقى اما يشتكي من عواطف احنا قدمنا بين بيهم ناخد احنا بقى راحتنا شوية بسم الله واحد بص يا بنت الحلال عاطف بيشتكي من ايه عشان تخلي بالك انا هنجزك ومش هطول انا بطول مع عاطف بس لانه قاعد قدامي انما عواطف واحد من اكثر المشاكل اللي الازواج بيشتكوا منها على اللي احنا قلناه احنا قلنا تقريبا ثلاثة او اكثر من اكثر المشاكل ان تكون زوجته خراجة ولاجة كثيرة الخروج على طول بتخرج النهاردة عند صاحباتها وبكرة في الدار وبعده عند خالتها وبعده عند جارتها وبعده عند آه، آه، وتيجي السبت هنا وبعده عند آه، الدكتورة فاطمة بكرة الحد وبعده آه، تروح ما اعرفش مين وبعده و... و... ايه في ايه؟ لا، ما تقعدي في البيت شوية خراجة ولاجة وتروح بقى ايه؟ لمامتها تروح لمامتها بس كتير واول ما يكلمها تقول لها ايه يقول له ايه تقول له دي, دي صله رحم دي ماما أما انا عارف انها ماما دي مش مفاجاه بالنسبه لي انما بالراحه في البيت الخراجه الولاجه دي الخراجه الولاجه اللي هي بتخرج وب- دي ده شيء متعب بالنسبه للزوج شيء متعب بالنسبه للزوج ليه بالمناسبه ليه لان له اثار سلبيه على البيت ذات نفسه اهمال في البيت ذات نفسه لانها هتقعد قاعده للبيت فين امتى ده اضافه بقى لايه لان هي كمان تكون شغاله احيانا ده اللي مش شغاله في حقها الموضوع ده غير مقبول طب لما تكون شغاله يعني هي اصلا بتخرج كتير تمام فتكون خراجه ولاجه وشغاله طب الولاد هيذاكروا امتى مين اللي هيذاكر الولاد مين اللي هيراعي البيت مين اللي هيطلب بالدليفري انت مش هتطبخي بس مين اللي هيطلب الدليفري يعني يعني اقل الحقوق غير كده احيانا بيكون الراجل عنده طب... عنده حاجات معينه له ط- له تعليق عليها بمعنى ما تروحيش عند كذا كتير على فكره كذا دي مش عايز اسمي مين بس ممكن تكون من الارحام هو بيقول لها مش تروحي لهاش لا بيقول لها ايه ما تروحيش كتير ليه هو عايز يربي ولاده بشكل مختلف عن ال- البيت ده يعني هو مثلا بيت متدين وملتزم ومحترم والتاني هناك الدنيا open minded جدا جدا فهو اهلها مش هيقدر يمنعه بس في نفس الوقت ابني فاش هزار دي بقى ده ابني طب ايه الحل لا خفي شويه وساعات ممكن تروحي من غير الولاد كمان تزعل لا مش من حقك تزعلي انا خايف على اولادي راعي الحته دي ده رقم واحد رقم اتنين كثرة المخالطة بغير أصحاب العادات الجيدة زي ما بيقولوا كده الصاحب ساحب هسرق منه طباع هسرق منه طباع فانا من حقي ده فانا ممكن يكون الراجل بيرفض الموضوع ده لاكتر من سبب منه ان انت بتخالطي ناس مش على طبع البيت واحد اتنين ان انت تكوني مهمله في بيتك وده غصب عنك هيحصل فرقم واحد او اربعه من الشكاوى بتاعت عاطف ان تكون الزوجه كثيره الخروج نقول لها بقى اقعدي في البيت شويه وقالي كده اهو وخلصي اللي وراك او اللي وراكي بالمناسبه لو هي عرفت مسؤوليتها في البيت اتحدى ان خروجها هيقل بنسبه لا تقل عن 70 80% لو خلصت اللي وراها يعني لو قالت انا مش هخرج الا لما اخلص تنظيف البيت او ترتيب البيت والمواعين وطبيخ الاكل ومذاكره الاولاد بس انا مش طالب اكتر من كده انا برضو مش عايز اضغط عليها ابقى قابلني وساعتها انت بقى تيجي تقول لها ايه ممكن تخرجي النهارده من غير تخلصي فيبقى اوبشن لإيه انت تبقى انت عملت دور واجب انما تخلصي اللي وراك ما هو برضو خلي بالك ايه قال لك ايه بص يا بنت الحلال يعني تخيل الوضع العكس انا عندي استعداد اصرف عليكي 25 يوم في الاسبوع انما في خمس ايام تدوري على اي حد بقى ينفع طب انا في نفس الكلام عندي انا اجيب مين يعمل الحاجات دي يعني إذا كان دي مسؤوليتك وأنا مسؤوليتي بعملها أنا مسؤوليتي بعملها فالمفترض إن كل واحد يقدم اللي عليه من الأمور اللي عواطف إن عاطف بيشتكي منها أيضا الغيرة الزائدة عن الحد الغيرة حلوة بس الزيادة بصوا الغيرة لها طرفين ووسط الغيرة لها طرفين ووسط في جو اللي هو الغيرة ده اولد فاشن يعني انا شفت ناس كده انا احكي لكم موقف كنا في كنا في كنت مرة في انتخابات آه، نادي سبورتنج آه، قالوا لنا ان آه، اللي مش هينتخب هيدفع غرامة واحنا دايما ما بننزلش الا عشان خاطر الغرامة احنا متعودين على كده بصراحة فروحنا بقى أنا رحت عشان خاطر انتخب انا بقالي كتير ما شفتش بقى اصحاب زمان اوه ايام بقى ال- المهم فاول ما رحت بقى ايه انتوا فين يا شباب وبتاع قال لك احنا في البولو دلوقتي وعاملين الانتخابات في البولو فرحت وسلمت على الناس يا نهار ابيض ازيك يا فلان وازيك يا فلان وانت طلع لك كرش امتى وبتاع وكلام من ده وبتاع وإيه. المهم بقى ايه لقيت انا بقيت واقف في المكان شايف حاجات عجيبه ايه لقيت الولاد والبنات بيسلموا على بعض وبيبوسوا بعض بيسلموا على بعض وبيبوسوا بعض يعني ولاد وبنات اللي هم اصحاب يعني اللي هم اصحاب كده بيسلموا على بعض هي هاي ازيك عامله ايه فانا ايه واقف طبعا انا صعقت ايه يا جدعان ده هو انا بقالي كتير سايب الموضوع للدرجه دي يعني انا مشيت كده بدري قوي يعني الناس قطعت شوط ما شاء الله ده ده الموضوع آه، آه، يعني انتوا وصلتوا لهنا ده على الانتخابات الجايه هيبقى في مصايب فبقول له ايه ده يا جدعان ده, ما- ده قال قال لك لا ده بقى العادي دلوقتي وعيال في مدارس يعني في في مدارس مش عايز اقول اسماء المدارس بس هو نادي سبورتنج بيبقى فيه شلل معروفه يعني ش... في... يعني شله امريكان قوميه شركه شله الرياده وامريكان رياده آه، شله الاي ال اس وامريكان ال اس شركه آه، آه، شركه ايه شله آه، انتيت آه، شل آه، شل آه، انا اسف شل يعني يعني ش... شلل آه، ما- ما- ده انت عايز تد- تضيف لي ال- تمام فشلل يعني فهي معروفه يعني وهي الى الان كده هو عزيز فهمي بدنيته ب- ب- ب- ب- باللي فيه يعني فانا بقى انا بقول لهم لا ما- مستحيل الموضوع ده صعب جدا ما, ما ينفعش قال لي يا عم انت جا- انت بس عشان مش متابع بس يا عم متابع ايه بس اتقي الله ما ينفعش الموضوع ده وبتاع فلقيت حد جاي يقول لي ايه قال لي انت مالك مكبر الموضوع كده ليه قال لي هو انت والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده باللفظ اقسم بالله هو انت بقى بتغير على مراتك ومراتك بتغير عليك والجو ده كنت عايز اقوله لا احنا بهايم يعني لا لا عادي زي الكلاب والقطط عادي والله العظيم قال لي هو انت بقى بتغير على مراتك ومراتك بتغير عليك والجو ده فانا مش فاهم ده استنكار ولا ثناء اصلا قلت له، اه ايه ده بس ده اول فاشن جدا واضح انا سبت اصحابي من زمان برضو ما كانوش كده زمان قال لا بس ليه يعني طب ده انا ما اعرفش ايه وانا ايه أنا- إيه؟ ما شاء الله انتوا وصلتوا للمرحله دي طب وانتوا سايبينكم ما تروحوا سموحه في الجنينه هناك بسوق ونخلص بقيت قاعد هو في كده في كده ان يبقى الغيره ذات نفسها ايه اه old fashion ده ده مش موجود ودي كارثه دي كارثه فطريه ان الراجل ما يغيرش على زوجته وهي ما تزوج- ما تغيرش على جوزها ويعتبر ده عادي عادي مفيش اي مشكله فدي كارثه دي كارثه و- واحد الممثلين كده في حديث طلع وقال آه، آه، بنتي تيجي تقول لي آه، انا بحب اتنين في نفس الوقت اوه ده انت جميل قوي ده انت اب رائع و- ودي حاجه ايه انت بت... انت انت بتقول يعني اذا بليتم لا، فانتحروا فاستتروا اذا بليتم فاستتروا مش تفضح نفسك كده بالذات الموضوع ده فده الطرف الطرف الثاني بقى اللي هو اه انت فتحت الباب لمين آه، الراجل بتاع الكهرباء جه و- وكان لازم ادفع له الفاتوره اه وقلت له ايه بقى يا ست هانم قال لي الفاتوره هي يا مدام 100 جنيه اديته 100 جنيه وخدت الفاتوره وده قفلت تاني اه يعني اديتي له 100 جنيه وخدت الفاتوره وقفلتي اه قلت له شكرا قلت له شكرا ليه قلت له شكرا قلت له شكرا لا لا لا نسيت ما قلت اه تبقي كذابه يبقى قلت له شكرا او قلت له حاجه كمان تانية اللي هو ايه انت بتكلمي مين انت بتعملي ايه انت آه، بتكلم واحده صاحبتها وموطيه صوتها عشان ابنها نايم انت بتكلمي مين تعالي هنا تعالي هات التليفون الو الو الواد صحي خلاص الو تمام مين شه- شاهين ده مين اه طب اتفضلي اتفضلي انا اسف اتفضلي اتفضلي ما- ما- انت ما تحطيش نفسك في موضع الشبهات انت حطيت نفسك نفسك في موضع الشبهات ازاي تعملي كده الواد طبعا آه وبتاع وصا- و- وعمال يعيط طب هي موطيه صوتها ليه؟ انت مش حاجه غلط خايف الواد يصحى افهم خليك منطقي ماشي بعربيته ولا ماشي معرفش ايه قلت له ايه آه، شفت آه، آه، آه، بابا واحده صاحب بابا بابا واحده صاحبتي إيه كده بقى اي حاجه اي حاجه اعرف حد غيور غيور بيقول لمراته دايما يعني عينيكي تتقفل هي منقبه بيقول لها عينيكي تتقفل وانا استحسن هذا الموضوع بس الالفاظ بقى نزلي عينيكي ولا اخزقها لك دي مش غيره ده فخفخينه دي غيره وقله ادب الاتنين مع بعض بتطلع حاجه اسمها آه كده آه ده ده combo كله على بعضه إيه- إيه- ف- فانت غيور ماشي شايف ان عين زوجتك ملفتة تخبي ماشي بس بأدب بقى وذوق أدب وذوق فالغيرة طرفين ووسط إيه الوسط؟ إن أنت تغير على المقبول إيه؟ اه الغيرة المحمودة الحميدة كده المقبول الحاجات المقبولة تمام واللي هي بتنتهي بإيه؟ بملاحظة مش بتنتهي بكارثة لا أنت مفرط ولا ولا أنت بتفرط ستة عاطف يشتكي من الشك الست الشكاكة تمام بالمناسبة ايه ده استنوا ده انا جيت من ناحية ال- الناحية دي الست بقى ممكن تبقى هي غيورة ده انا ك- بتكلم بتكلم في عاطف عاطف ذات نفسه انه هي ممكن تبقى غيورة زيادة عن اللزوم قال لسه والله شايف شو والله شايف آه، آه، بوست ب- م- مكتوب فيه او او بتصريف يعني آه، الواح- الواحده بتفكر تلبس جوزها نقاب انا بس عايز اقول ايه ان انت لما تشوف جوزها ممكن تقول فعلا انا اتفق معاكي منعا لاذى الغير انها مش للدرجه دي تمام الست اللي تقعد آه، آه، آه، آه، آه، م- مثلا مثلا مثلا في ام احمد بتنظف البيت ام احمد وهو فتح الباب الاوضه ورايح الحمام تمام نسى يستاذن تخش له ايه انت عملت ايه انت بتعدي عشان خاطر تبص عليه ده بيحصل ده بيحصل يا جماعه ام احمد دي ده احمد ذات نفسه ده ده, ده, ده الناس مضروب دي الست يا- ده اكبر مني ب 70 سنه ده جايبينها من المتحف يعني الست مفيش خالص ومع ذلك الشك ال- ال- ال- الغيره الزياده عن اللزوم ستة الشك عاطف يشتكي من الزوجة الشكاكة شكاكة نفس الموقف كده ممكن تعمله معاه وهو بيتكلم في التليفون تقوم جاية لازقة بيكلم مين؟ هي مش هتعرف تخطب بقى تمام؟ تستاهل تلزق بيكلم مين؟ هو مش بقى ايوه يا ابني مفيش آه، آه، كده ال ال ال ال انت كنت بتعمل ايه؟ طبعا انا مش عايز اضرب الامثله القديمه اللي هي ايه؟ انت ريحتك برفيوم حريق دي بتهيالي لو كان الدرس ده في السبعينات كان ممكن اقولها. تمام؟ لان ال- المثال ده آه، سبعيناتي قوي او تمانينات اوائل تمانينات يعني اواخر سبعينات. دلوقتي الوضع بيختلف. دلوقتي الوضع آه، بيختلف شويه. تمام؟ ولكن احيانا بصراحه بيكون الست معاها حق. لا شك انها تشك فيه، ليه؟ لان ساعات بيكون هو بيخضع نفسه مواضع الشبهات. واقف تحت بيته نص ساعة بيتكلم في التليفون وما طلعش وما عندوش شغل بيتكلم مين؟ عبد اللطيف وعب- والعبعال قول لي بتكلم مين واحد صاحبك من حقي ان انا اشك من حقي ان انا اشك طبعا انت حطيت نفسك موضع شك جالك تليفون فقمت مكنسله قمت عامل آه كده هو بتاع وقمت ورحت وقفت في بلكونه واحنا في عز يناير بتكلم مين في التليفون ايوه يا شاش- شاش. آه. يفصل ايه آه، مش معايا انا الكلام ده لا في فرق بين ان انا افصل بص انت متجوز آه، اتجوز وتعالى كلمني انا عارف انا عارف انا بقول لك انا عارف بص في حاجات انا قلت لكم المره اللي فاتت كده في حاجات تجزم بصوا كنتش عايز اقولها بس طلعت واحده كاتبه امبارح ايه عارفه وانتي آه، بتسمعي صوت طقطقه آه، جوزك وهو بينزل يسجد ظهر آه، طقطقه آه، بتسمعي صوت طقطقه ظهر جوزك وهو بينزل يسجد دي تسبيحات اولاد المستقبل عارف انت تعيط بق- ال- الكلام مؤثر دي تجزم انها ما اتجوزتش واحده كاتبه لها بقى ايه لا ايه بكره اشوفك وانت متجوزه و- وجوزك بيقطم ظهرك واحنا بنسمع كلنا الطقطقه لا في حاجات اللي هو ايه انت تجزم ان الراجل اللي بيتكلم ده ما اتجوز معلش يا- لا انت حبيبي بس ايه الوضع يختلف ال- الوضع يختلف الافتراضات ال- الهلاميه ما بتحصلش انت قاعد في البيت جالك تليفون وانت متدغدغ هتقوم ليه لا شت. اه يا محسن وكمل هتطلع بره تكلمه في اوضه المكتب انما هنزل اكلمه في الشارع ليه يعني رأفت الهجان مش هينفع في حاجات كده مريبه وخليني اقول الراجل لازم يفترض في زوجته الذكاء الراجل لازم يفترض في الزوجه الذكاء مش غبيه للدرجه دي فانت تحط نفسك موضع يعني انا بقول اي واحد اي واحد ينزل يبقى ينزل يتكلم في التليفون تحت ويسيب بيته فوق لازم شك زوجته تشك انا بتكلم تحت في ال- في الشارع بس مش عايز اطلع فوق البيت ما اتكلم مع ممكن زميلتي في الشغل او المديره بتاعتي او اي حاجه اه ما اسمع زميلتي في الشغل والمديره بتاعتي اكلمها فوق اكلمها تحت ليه؟
انا ممكن التانية هتقول لك بقى بتكلمك ليه بالليل ما انت ده- ده انا اكلمها على ال speaker اكلمها على ال speaker وانا بعمل كده اي حاجه اكلم الدكتور ايوه يا دكتور على ال speaker وانا هاممني آه، مش كله كده ليه طالما انت ما بتعملش م- ما دام ما بعمل ما دام ما فيش على راسي بطحه خلاص خلاص براحتك فعلا فالفكره ليه انما اللي يحط نفسه موضع ال- ال- الشبهه يتشك فيه تمام فعاطف يشتكي من ايه من الزوجه الشكاكه تمام على غير بغير سبب انما لو في سبب لو في غير سبب لا تشك ونقف وقفه تشك ونقف وقفه سبعه عاطف يش- يفت- يشتكي من عدم اختيار الأوقات المناسبة للطلبات أنا لسه راجع من البيت أنا لسه راجع من البيت ما ينفعش تيجي آه آه آه، يا عاطف نعم آه احنا عايزين كذا وكذا وكذا وكذا يعني هنزل اجيبه دلوقتي ما هو مش هينفع وفي ال- ال- ال- ال- اللي مثلا ايه لسه صاحيين الصبح انا لسه بعد عك عيني تمام انت هتوصلنا بالليل ك... طب ما نستنى شويه انا لسه بدعك عيني اختاري الوقت المناسب خليكي ذكيه خليكي ذكيه ممكن الوقت يخليني اقول لك لا من غير حاجه على فكره مع انه ينفع ايوه بس ايه ده ده مش اخلاق طيب يا بتاعه الاخلاق راعيني بقى عشان اطلع اخلاقي كويسه معاكي يعني ساعديني وعلى وعاشرهن بالمعروف ساعديني عليها تعبان ما تطلبيش طلبات كتير وفي اللي بتخبي الطلبات كلها لحد وانت راجع من البي- بالليل راجع الشقه بالليل تمام او راجع بعد الشغل وكله بقى يتقال وكله بقى يتقال حتى المشاكل طب ما انا مش فايق اريح طب كوبايه شاي طب كوبايه نسكافيه اي حاجه فلو سمحت يا عواطف رجاء اصبري وقت مناسب وقولي امرأة أبو طلحة أم سليم لما ابن أبو طلحة مات عملت إيه؟ قالت لهم ما تقولولوش رجع البيت أكل وشرب وأصاب منها وبعدين مهدت له قالت له لو ناس معينين ناس معينين مستلفين حاجة وأصحاب الحاجة بيطلبوها حق وممتنعين قال لها مالهمش كده قالت له طب خلاص ربنا كان استودعنا ابنك وربنا سبحانه وتعالى أهده شوفوا إيه طبعا أنا عارف إن صعب على ستات كتير إن هي تبقى زي أم سليم تمام ولكن امرأة أبي طلحة ولكن هي دي واحدة مبشرة بالجنة فاللي عايزة تمشي ورا اللي متبشرة بالجنة دي طريقتها سبعة عدم اختيار الوقت المناسب ثمانية الزن والإلحاح من الحاجات اللي بتضايق سي عاطف غير الوقت اللي مش مناسب الزن انت مش هتودينا النادي ان شاء الله رتب بس ناسي وإن شاء- طيب يعني هتودينا ولا مش هتودينا هرتب بس الدنيا وهرتب جدولي اشوف ان شاء الله لو كده احتمال كبير اوديكم ان شاء الله انا بس عشان خاطر عايز اتكلم صاحبتي اتفق معاها انت هتودينا ولا مش هتودينا ان شاء الله هوديكم ان شاء الله هوديكم بس دقيقه واحده رتب واقول لك هننزل امتى بالظبط اصل انا هتفرق معاه ما تسكتي بقى مفيش نادي اقعدي بتبقى احيانا دي النهايه او بتبقى النهايه ايه هوديكي اسكتي على فكره لا دي نهايه سعيده ولا دي نهايه سعيده اللي هو الزن الزوجة المصرية أصيلة أصيلة تقف جنب الطلب بتاعها تمام ما تسيبوش العشرة ما تهونش إلا على أولاد الحرام فهي واقفة جنبه مش الزوج الطلب تقف جنبه جنبه جنبه جنبه لحد يا يطلع بيها يا ينزل بيها فاصبري اختاري الوقت ولما تختاري بالراحة وبلاش إلحاح يمكن أنا بأجل عشان مش في إمكانياتي مش هتجيب لي الشنطة اللي وعدتني بيها هجيبها لك يا حبيبتي طبعا طيب هتجيبها لي إمتى أنا مزنوق ويمكن مش عايز أقول لك عشان خاطر مش أبين مش عايز أبين مكسوف محتاج إن أنا دايما أكون في جوزك مكفيكي كده شكل مكفيكي تمام فتيجي عمالة تلح عمالة تلح عمالة تلح ممكن النهاية تبقى إيه يا تركبه دين عشان يجيبها لها تمام يا اما يقول لها معيش فلوس ويبقى المشكله اكبر مع ان ما كانش اصلا فيه مشكله دي المشكله كلها ان هي زنانه فالراجل ما يحبش الست الزنانه ثمانية تسعة والاخيره اقتحام الزوجه لحياه الزوج دي بقى بص يا عاطف تعليل هنا كده بصوا سدوا دانكوا شباب بص يا عاطف يا بنتي أنا اخوك الكبير الراجل بيتجوز عشان يبني بيت ويستريح ويبقى سكن ليه يخش يبقى مبسوط وياكل ويشرب ويتفسح ويشوف ولاده ويسعد زوجته بس احيانا بيكون محتاج متنفس يعني محتاج يقعد لوحده شويه عادي ان انت تعدي كده تلاقيه ايه قاعد لوحده سيبيه اعتبريه ابنك سيبيه تمام محتاج ان هو يفكر محتاج وهو راكب العربية يشرد بذهنه كده محتاج يخرج مع صحابه محتاج يخبي عليكي حاجة محتاج هو نفسه في ده نفسه في ده طب الله امال بتتجوزوا ليه بقى من البدايه ايوه هو اتجوزك انت ما اشتريتيهوش يعني هو اتجوز يعني اللي حصل له مش انتقال ملكيه ده اللي حصل له حاجه تانية خالص هو اتجوز فاحنا قاعدين مع بعض في بيت واحد في زوجه اللي هي جوزها قاعد كده اهو و مش كوبايه نسكافيه ولا حاجه وهي جميله الب- البنت ولطيفه ومؤدبه ومحترمه وبتحبه وبتعزه تخش تقول له ايه انت بتفكر في ايه ايه ده ايه ده هو حط التفكير هو انت هتخش لي جوه يعني يعني يعني طب سيبيني شويه يعني ايه يعني اه يعني يعني سيب اديني مساحه اديني مساحه انت فين جاي ايوه ما انا عارفه ان انت جاي فين يعني جاي ايوه ما انت جاي سمعتها في المرة الاولانية فين فين بسأل فين جاي في زوجة ذكية انت فين انا في مشوار انا مش ممكن اقول لها هي فين صح انا قلت مشوار ليه مش عايز اقول زوجة عاقلة تقول ايه طيب ما تتأخرش ايه اه خلي بالك من نفسك ما تتأخرش شكرا على فكرة ممكن لما ارجع ايه اللي يحصل اقول بس مش وقته يعني قاعد مع اصحاب انت فين في الحتة الفلانية وقاعد قدامي ادهم ومحمد وعبد الله اه كده اديني فرصة ادي جوزك فرصة يتنفس بلاش تكبسي على نفسه تقول لك ايه طب ما هو دلوقتي بيجي يقعد في البيت لوحده طب ما انا ببقى قاعده طول اليوم لوحدي اما يجي بقى البيت المفترض ان هو يكفيني يكفيكي بس سيبي له 10 دقايق جدعنه معلش معلش ما هو اي سايبك لوحدك هو سايبك لوحدك سايبك طول اليوم في قدر من الخصوصيه عندها ولا ما عندهاش طب هو الراجل ما فيش مساواه بين الرجل والمراه يبقى في في قدر من الخصوصيه ي- يعني شويه الراجل بيزعل ان هو يبقى كده انا انا بقول لك بس عواطف عشان خاطر تستقري في حياتك دول كانت مجموعه من المشاكل بين عاطف آه، وعواطف نسال الله عز وجل ان يكتب للمسلمين والمسلمات ال- آه، الصلاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك